أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله سعيد أنا وهذه الحلقة الثانية مباشرة بعد الحلقة الفائتة يعني هذه 17 بعد 16 أنا سعيد حين أحسست بسلاسة العقيدة بجمالها برقتها حين أحسست أن العقيدة شيء مريح مش صعب ولا معقد ولا مشاكل لقد استشرت كثيرا في الفترة الأخيرة من إخواننا وزملائنا وأحبتنا وعلمائنا ومشايخنا في قولي لما جئت عند مسألة خلق القرآن وقال في شرح العقيدة الطحاوية فيها سبعة أقوال قلت ولا سبعة ولا ستة ولا قولين اثنين هو قول واحد القرآن كلام الله غير مخلوق قلت لهم ايه رأيكم لما الواحد يقول كده فالكل اندهش وتعجب ثم وافق صحيح لما ربنا يقول حتى يسمع كلام الله وكلم الله موسى تكليما ارجع انا اقول بقى فيها سبعة اقوال مسألة مش مستحملة مش محتاجة كذلك في مسألة الرؤية رؤية الله عز وجل في الجنة اللهم ارزقنا الرؤية قلت لكم سبحان الله العظيم عجبني كلام الطحاوي جمع كل عقيدتنا كل تعاملنا في ديننا في كلمتين لا نتدخل في ذلك بآرائنا ولا بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله بس خلاص والله يا جماعة هو ده الدين كله ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله احفظها دي وخليها قانون في حياتك الإيمانية وانت ماشي ربنا يا جماعة أنا مش عايز أدخل في تفاصيل كتير لأني بحبكم في الله لكن أنا شايف إن الناس اللي داخلين في الدين عشان يتخانقوا عشان يقول ها أنا جاء أنا أهو قلت لكم قبل كده إن اللي ضلل راح فين ومن قبله كل الضالين اللي ضللهم وأضلهم دماغهم قلت لكم ان مشكلته زي ما قال مصطفى صادق الرافعي تحت راية القرآن مشكلته ان هو مفكر ان اللي هو فهمه ده محدش فهمه ما يعرفش ان هو جنب الناس اللي بتفهم مش فاهم حاجة ولكن الناس اللي بتفهم في الاخر سلمت السيد يا جماعة مش عايزين نطول في فروع خلينا على الاصل بتاعنا فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله كمل بقى في بقيه العقيده يقول ايه فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان الناس دول في كلامهم فيه بركة عجيبة جدا أنا عايز أقول له أحلى أنت عرفت إزاي أنت رتبت الترتيب ده إزاي ترتيب عجيب جدا فمن رام علم ما حضر عنه علمه زي ما قلت في اللقاء من اللقاءات اللي فاتت في نفس دروس العقيدة ان انا عينيا مجالها ربنا جعل مجال العينين اخرها ما تشوفش ورا الحيطة هو للعينين البشرية لو جابوا هم اشعة ليزر مش عارف جابوا ايه يشوف اللي ورا الحيطة ده موضوع تاني غير العينين لكن مجال العينين فين هو اخره الحيطة دي ما يشوفش اللي بعديها خلص خلاص مجال الاذن تسمع الى كذا كذلك العقل له مجال العقل له مجال يفهم فيه اعلى من كده العقل ايه ما يفهمش ما يعرفش ما يقدرش يوصل عشان كده في علم محظور على العقل فمن رام علم ما حظر عنه علمه يبقى اللي طلب اللي منع منه الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم منعنا من التفكير في ذات الله قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله حديث صحيح السلسلة الصحيحة يبقى هي دي انت مسموح لك تتفكر في الالاء بص للجبال والاشجار والانهار والسماء والارض والمطر والبحر والنهر وال... وفي خلق الانسان وفي انفسكم افلا تبصرون فكر زي ما انت عايز اما لما تيجي عند الله بس ولا يحيطون به علما تقف عند حدك ولا يحيطون به علما فلذلك من رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه سلم حجبه مرامه مرامه حجبه مرامه مرامه اللي هو هدفه رغبته هواه اللي هو عايز يوصل له يحجبه عن خالص التوحيد ما يبقاش موحد وصافي معرفة وصحيح الإيمان يقول الإمام أبي الأجر الحنفي شرح الطحوية هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه إيه؟ بغير هدى من الله يبقى اللي عايز يمشي صح يبقى على هدى الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي قوم الظالمين وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم إن أبغض الرجال إلى الله إيه الألد الخصم اللدود اللجاجة الخصم الذي يخاصم ويجدد في كل شيء يعني الألد الخصم اللي هو بيخالف في كل حاجة خالف تعرف يود انه في كل حاجة تقول له يمين هو يقول لك لا شمال ليه مناقشة وجدل عقيم ولدود تقنعه ما يقتنعش ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم والحديث متفق عليه في الصحيحين ولا شك ان من لم يسلم للرسول نقص توحيده فانه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها هم دول الثلاثة اللي يفسدوا الدين وهل أفسد الدين إلا إيه الملوك اثنين أحبار سوء علماء السوء ثلاثة الرهبان العباد اللي مش فاهمين اللي ما عندهمش علم وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وإفياساتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك هؤلاء هم العلماء السوء اللي بيحلوا ما حرم الله والرهبان هم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأزواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة وقال الآخرون إذا تعارض العقل والناقل قدمنا العقل وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف كله بيقدم على ربنا وربنا قال قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما ثلاث حاجات أولا من تحكيم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اثنين أن يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألا يجد في نفسه حرجا مما قضي فيتذبذب قول الإمام الطحاوي بقى تكملة النص الإمام الطحاوي بيقول إيه يقول فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا سبحان الله العظيم ولكن اللي ما سلمش لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورام علم ما حظر عنه علمه تلاقيه يحصل له الوسوسه والشك وتلاقيه مضطرب لا مؤمن مصدق ولا جاحد مكذب كافر جاحد مكذب لا لا لا, لا بالعكس طب مؤمن مصدق لا مش قادر امال ايه متذبذب هي دي المشكله كده لانه ايه لم يسلم ودي مصيبه بتجينا اسئله كتير جدا في موضوع الناس اللي هي مشغله مخها وقاعد يفكر ليل ونهار يفكر اه اه اه ودماغه وبعد كده لما يفكر يبدا يسال وما يلاقيش يبدا يبحث ما يرتاحش ابدا احسن حاجه في الدين انك انت ايه سلم فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم الشيخ يقول في الشرح يتذبذب أي يضطرب ويتردد وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بين علم الكلام وبين الكتاب والسنة وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت ابن رشد دي عيلة عشان كده تلاقي كتب كتير تأليف ابن رشد وده غير ده غير ده يعني ابن رشد مثلا بتاع الفقه بتاع بداية المجتهد ده حاجة غير ابن رشد اللي هو الفلسفي بتاع الفلسفة ده حاجة تانية ابن رشد عيلة وابن تيمية عيلة وابن قدامة عيلة فابن قدامة برضه بتاع المغني غير بتاع مختصر منهاج القاصدين غير ده غير ده بس كلهم ايه ابن قدامه والاخوه ابن قدامه ابن رشد ابن تيميه عشان كده في كتاب اسمه المسوده بتاع ابن ال تيميه تاليف ايه ال تيميه الجد والابن والحفيد ابن تيميه بتاعنا اللي احنا نعرفه كلنا بتاع الفتاوى الكبرى ده الحفيد ابوه لو مسجد الدين ابن تيميه صاحب كتاب كفايه الاخيار اللي هو شرح الشوكاني في نيل الاوطار ده مش ابن تيميه بتاعنا ده ابوه وجده له كتب ايضا فشاهد انا حبيت اقول ان ابن رشد ده الفلسفي العقلاني غير التانيين فاهم ازاي له كتاب اسمه تهافت التهافت اصلا ده تعليق او تعقيب على كتاب اسمه تهافت الفلاسفه للشيخ محمد الغزالي محمد الغزالي بتاع احياء علوم الدين له كتاب اسمه ايه تهافت الفلاسفه هو الف عليه كتاب اسمه ايه تهافت التهافت فبيقول ابن رشد ومن اعلم الناس بمذاهب الفلاسفه ومقالتهم في كتابه تهافت التهافت ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به اخر ما بحث ووصل ودرس قالوا ايه في الاخر قالوا ايه الفلاسفة ومن الذي قال في الالهيات شيئا يعتد به كله كلام فارغ ملوش لازم الامدي الامدي له كتاب اسمه الايمان افضل اهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائس مسائل كبيرة وقف حائس الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمري إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم أعرض عن تلك الطرق وأقل على أحاديث الرسول وصلى عليه صلى الله عليه وسلم فمات والبخاري على صدره الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه أقسام اللذات يقول لي نهاية إقدام العقول إقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال هم طلعوا فوق الجبال فزالوا والجبال هي هي يعني ببساطة هو اتنطط على البخاري البخاري جبل هو وقع وفضل البخاري هو البخاري فزالوا والجبال ايه جباله اللي بيتنططوا على ابي حنيفة وعلى مالك وعلى الشافعي وعلى احمد في الفقه زالوا والجبال والجبال جبال انا بقول ببساطة للاخوة في تدريس الفقه ان احنا ندرس على المذاهب ليه كل اللي لتوا وعجنوا وراحوا جم في الاخر مردهم للمذاهب لما قرأت دلوقتي ان الامدي واقف متحير في المسائل الكبار كذلك لما تعرف نيل الاوطار تلاقي الشوكاني في المسائل الكبيرة ايه واقف متحير اول ما يزدني يقول ودي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم تعرف المسألة من المسائل استغفر الله العظيم كنت هقول تخليك تضحك لما جاي يبحث مسألة دخول المسجد في أوقات الكراهة الإنسان يجي يصلي يصلي ركعتين قال والأولى عندي ألا يدخل المسجد في هذه الساعة بالله عليك ده فقه هو ده فقه الفقه توجد لي حل مش تقول لي ما تدخلش الجامع فاهم ازاي فلذلك المهار دي للفقهاء الكبار مش للعقول يقول الرازي الفخر الرازي راجل معتزلي اللي هم بيقدموا العقل عن النقل يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي الله اكبر
كلام زي الفل هو ده اللي انا قلت لك عليه من الاول قلت لكم صدقوني من الاول خالص راحة عقيدتنا عقيدة أهل السنة الجماعة راحة
طمأنينة قلب تنام وانت مرتاح التاني ازاي زي بقول لك كده يحط دماغه على المخده ما يعرفش ينام يعني لو سئتم ان احنا نوسع بس انا مش عايز اوسع اعتمادي في شرح الطحاويه على الاختصار عشان نلم الموضوع مش عايزين نوسع والا كنت جبت لكم امثله ان بعض الناس قاعد يقرر من المعتزله يقرر وينفي ساعات طويله علو الله عز وجل يقول مش فوق ربنا مش فوق ربنا مختلط بالدنيا كلها فقام واحد جاهل في وسط المجلس قال له يا شيخ فلما يجد أحدنا ضرورة إذا قال يا رب أن يتجه إلى فوق قال له أنت بتقول ربنا مش فوق طب امال الواحد مننا لما يجي يقول يا رب يعمل كده ليه فشق ثيابه وقال ها هذا هو ما يقعدني ويقيمني هو ده اللي مجنني طب ما تستسلم تهز نفسك ليه ما تستسلم ليها وخلصت الجارية بمنتهى البساطة للسماء وأشارت قال مؤمن معترض على النبي ليه فلذلك شوف الكلام يقول ايه تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن قرآن خليك ورا القرآن الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما وانتهت القضية خلصت بدون دوشة وكذلك قال أبو المعالي الجويني يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به قال عند موته لقد خضت البحر الخضام وخليت أهل الإسلام وعلومهم دخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أمي الأمية اللي بتعرفش تقرأ وتكتب أمه اللي ما درستش حاجة ولا كانت عندها فكرة أو قال على عقيدة عجائز نيسابور عليكم بدين العجائز كل دول في الآخر قالوا كده دين العجائز اللي هي ستك جدتك اللي هي قاعدة في البيت ديك اللي ما اتعلمتش الأمية اللي ما بتعرفش تقرأ وتكتب تقول لها ربنا تقول لك ربنا يا ابني على كل شيء قدير ربنا يا ابني ربنا ملك واسع كل شيء يا ستي ربنا تقول لك هو ربنا عارف كل حاجة يا ستي ربنا ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة هي دي عقيدتهم بدون بقى ايه بدون تفاصيل بدون مناقشات في الاخر يقول لك انا تبت من كل اللي فات وانا على دين امي انا على رأي امي في الدين في العقيده على رأي جدتي على رأي العجائز يقول ومن يصل إلى مثل هذه الحال اللي هو مذبذب فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا من يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق وهيبقى مش عارف الحق فين بقى تزندق كما قال ابو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء افلس ومن طلب غريب الحديث كذب وقال الشافعي رحمه الله حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب في الآجم يبقى بمنزلة طفل في الكتاب ويسيب كل اللي جري فيه طول عمره بيبحث ويفكر ويرجح بدماغه يقول الإمام الطحاوي ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام انت دلوقتي بتؤمن أن الله عز وجل يرى في الجنة يراه المؤمنون في الجنة إيمانك ده ما يصحش إلا ها إذا كنت مستسلم يعني إيه يعني مش متصور إزاي تحصل الرؤية دي إنما أنت مؤمن بيها على مراد الله مش قلنا عقيدتنا كده بمنتهى البساطة قلناها الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا مش لسه قايلين لك دلوقتي ان الرازي قال ان اقرب الطرق طريقة القرآن هي طريقة القرآن وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظر تفسيره على ما اراد الله عليما بيقول لك اذا هنا ولا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم يبقى مش هيبقى إيمانك صحيح بالرؤية إذا تأولتها بفهم يعني تقول يعني قصده كذا يعني المراد منها كذا تأويلها لا إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل يبقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إيه يعني إلى ربها ناظرة بترك التأويل بترك التأويل إذ كان تأويل الرؤية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين لازم تبقى فاهم كده ومستسلم كده إخوتي في الله هذا أسعد شيء في الدنيا أن تكون عقيدتك بهذه الراحة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته